في الحلقات اللي فاتت شفنا ازاي السيسي غير كل القوانين المهمه في البلد عشان يدوس بيها على اي دور مدني في السياسه او الحياه العامه وازاي بالتزامن مع ده سيطر على الحياه العامه وخنقها من خلال السيطره على البرلمان والحكومه والاعلام دلوقتي هنتكلم عن أول نموذج كبير لفشل الدولة بأجهزتها بسلطاتها بابا غنوجها في مواجهة الأزمات بسبب اللي عمله السيسي ده إيه هو النموذج ده وإيه اللي بيقولوا عن فشل الدولة خلونا نشوف بعد ما السيسي غير كل القوانين المهمة خلال الفترة من 2013 ل 2016 وبعد ما سيطر بالكامل على البرلمان والحكومة والإعلام بقت الدولة عبارة عن معسكر بشكل حرفي يعني اللي بيحكمها عسكري واللي ماسك مشروعاتها واقتصادها عساكر واللي بيدير إعلامها برضه عساكر بتوع الشؤون المعنوية والحكومة مجرد سكرتارية من شوية مدنيين العساكر حاطينهم واجهة ومستخبين وراهم وبيحركوهم وطول الفتره من 2013 لغايه 2019 كان السيسي شغال بياخد قروض من الخليج وغير الخليج وبيعشم الناس بثمار المشروعات والاصلاح الاقتصادي اللي بيعمله وكل ما يتزنق يقول لهم اصبروا مره ست شهور ومره سنه ومره سنتين لغايه ما جه وقت الامتحان وعندها يكرم المرء او يهان فجاه في اخر 2019 ظهر في الصين فيروس كورونا اللي اكتسح الصين وطلع منها على الدول اللي جنبها وخلال ايام اتحول لوباء عالمي قفل الدنيا كلها ولخبط الاقتصاد وسلاسل الامداد وخلى الحكومات تعمل اغلاق والناس تلبس كمامات وتقعد في بيوتها والوفيات كانت بتزيد كل دقيقه ولان الكورونا مرض تنفسي فالطبيعي يكون الخطر اكبر في الدول اللي سكانها كتير وزحمه وطبعا من الدول دي مصر عشان كده كان لازم الدولة بسرعة تعمل خطة أزمة لأن كان واضح إن انتقال الكوفيد ليها مسألة وقت بس ده ما حصلش وفعلا بدأت تظهر أخبار في وسائل الإعلام العالمية إن الكورونا دخلت مصر الأنظار اتجهت للنظام والحكومة لقوهم ولا هم هنا وبينكروا وبيحلفوا طلاق ثلاثة إن كله تمام ومفيش ولا فيروس اتجرأ إنه يدخل البلد يا فندم ونظامنا الصحي مفيش احسن من كده عايز اسال بقى الطبيبه ووزيره الصحه في نفس الوقت يعني بعد واحنا بنتكلم عن كل الجهود المختلفه دي احنا دلوقتي عندنا رئيس منظمه الصحه العالميه بيقول من حوالي ساعه انه كورونا فيروس هي العدو رقم واحد في العالم احنا اخبار ال- الناس اللي دلوقتي مطبق عليها الحجر بدا يوم آه، 3 فبراير ومفروض انه هيقعد 14 يوم اخبارهم ايه دلوقتي يا فندم لا كويسين جدا الحمد لله لم تثبت آه، آه، اصابه اي حد آه، بفيروس كورونا وعايزه اطمن حضرتك والمشاهدين ان احنا عندنا منظمه الصحه العالميه امدتنا ضمن اوائل الدول اللي امدتها بالكواشف الجديده لفيروس كورونا المستجد فضل المكابرة والإنكار دول هم أسياد الموقف لفترة لغاية ما فجأة انفجرت ماسورة شكاوي من الناس في كل شبر في مصر من إن الكورونا بتحصد البشر في كل المحافظات والنظام والحكومة ولا هم هنا وفين على ما بدأت تصريحات الحكومة تعترف إن في حالات كورونا في مصر بس برضه بلغة بتقول إن كله تحت السيطرة خليني اقول لحضرتك آه، يعني عدد الارقام او الحالات الايجابيه اليوميه او عدد الارقام اليومي ما بنعتبروش مؤشر او مقياس لانه النهارده احنا بن بن- بنعمل عمليه او بنزود كل يوم من عمليه التقصي والترصد علشان الكشف عن المخالطين طبعا الدوله اتخذت مجموعه من الاجراءات الاحترازيه الفتره الاخيره كلها اكيد هيبقى لها مردود خاصه على المدى البعيد على تقليل الاصابات لانه الاجراءات دي هدفها الاول والاخير هي آه، تقليل المخالطه وت- و- وان احنا نزود المباعث اللي كان بيتكلم ده هو المتحدث باسم وزارة الصحة وقتها وحالة الإنكار دي كان وراها سبب مركب سياسي على اقتصادي وهو إن النظام اللي معيش الناس في وهم الاستقرار وإن كلها أيام والخير هيعم كان عارف إن كل ده بلح وإن الوضع زفت وإن أي هزة هتفضح المستخبي وتكشف المستور وإن الفلوس بتاعة القروض شفطتها شركات الجيش وما اتصرفش منها مليم على أي حاجة حقيقية تحصن البلد ضد الأزمات والكوارث وبالتالي لو الغطا اتكشف الناس هتفوق على الخازوق عشان كده لما الوباء بقى امر واقع لانه خلاص انتشر في كل حته في مصر النظام زق الاعلام عشان يعمل حمله مضمونها ان الحالات اقل بكتير من المعلن وان استجابه الدوله قويه وزي الفل وناعمه وطريه وكلها حنيه بس طبعا الحالات كانت بتزيد والوفيات بتزيد والفضيحه هي كمان بتكبر بالتالي النظام بقى يطور طريقه تعامله مع الوضع كل شويه يعني بعد ما كان بيقول ان الامور تمام بدا يعترف ان الازمه كبرت بس بقى بيلوم الناس ويتهمهم ان هم سبب انتشار الوباء عشان ما بيسمعوش الكلام وما بيقعدوش في بيوتهم وما بيطبقوش تعليمات الاستاذه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه ومع الوقت شعور النظام بخطر الكورونا بقى يزيد بس مش لا سمح الله لانها وباء بيهدد ارواح المصريين ولكنها كتهديد امني لان بما ان استجابه الدوله للوباء بلح وبما ان الناس على السوشيال ميديا بقت تفضح استجابه الدوله البلح يبقى دي فرصه لاي حد يستغل الوضع ويسخن الناس وطبعا وقتها كانت لسه الخناقه بين اردوغان والسيسي شغاله واردوغان كل شويه يشتم السيسي ويتهم انه مصدر كل الشرور في العالم بالتالي النظام في مصر لقاها فرصه وقال لك اللي بيحصل ده مؤامره طالعه من تركيا وبيغذيها اعلام المعارضه اللي قاعد هناك على حجر اردوغان طبعا دلوقتي مصر مهما حصل فيها اردوغان مش هيتكلم بعد ما اتصالح مع السيسي وباسوا بعض من بقهم بالعكس دي تصريحات النظام التركي دلوقتي بتقول ان السيسي نصير الفقراء في مصر المهم انتشار الوباء في مصر كان من اهم اسبابه ان النظام مش عامل اقتصاد حقيقي قوي يوفر للناس مستوى دخل او مرتبات تسندهم لو قعدوا في بيوتهم لان من 30 ل 40% من ناتج الاقتصاد في مصر جاي من اقتصاد بير السلم او الاقتصاد الشعبي اللي هو مش متسجل عند الدوله وده مش بسبب عيب في الناس ولكن بسبب عيب عند الدوله وهو انها مش عاوزه ومش هتقدر توفر مرتبات ومعاشات للناس دي هو الدوله يعني هتاكل ضباط ولواءات الجيش والشرطه هم وعيالهم ولا تاكل المدني الجربوع عشان كده ما كانش فيه بديل عند نص المصريين تقريبا من النزول للشارع عشان يجيبوا لقمه عيشهم مهما كان خطر الكورونا مستنيهم وبالتالي الزحمه فضلت مستمره والوباء بينتشر والنظام عاجز وهنا ظهرت مرحله جديده من تعامل الدوله مع الوباء وهي القبض على اللي بيكتبوا عن الوضع على السوشيال ميديا سواء اطباء او مواطنين عاديين اه والله زي ما بقول لك كده يعني مثلا في ابريل 2020 والفترة دي كانت ذروة انتشار الوباء اتقبض على ثلاث دكاترة بتهمة نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي والانضمام لجماعة إرهابية كل ده بسبب بوستات كتبوها على فيسبوك حوالين حجم انتشار الكورونا وضعف إجراءات الدولة في مواجهته النظام العسكري الأمني كان بيقبض على الأطباء مع انهم كانوا بيقعوا واحد ورا التاني لان مفيش اجراءات حمايه او وقايه وعدد الدكاتره اللي ماتوا بالكورونا خلال الفتره من اول 2020 لغايه نص 2022 وصل على اقل تقدير ل 500 والرقم ده مش داخل فيه وفيات التمريض والمهن الطبيه التانيه لان من كتر الممرضين اللي ماتوا بالكورونا مفيش تقدير محدد لعددهم موضوع وفيات الاطباء بالكورونا وصل ذروته في مايو 2020 لما توفى دكتور في مستشفى المنيره في القاهره هنا الأطباء عملوا حملة استقالات جماعية من وزارة الصحة فالوزيرة وأجهزة الدولة وإعلامها وقفوا مع نفسهم وقفة مهمة وقرروا يغيروا أسلوبهم مع الدكاترة الدولة غيرت أسلوبها وبقت تتهم الدكاترة بخيانة الوطن بسبب الاستقالات الجماعية وطبعا الكلام ده هو جزء من المنهج الأمني في إدارة البلد اللي قلنا قبل كده أنه بيساوي بين الاحتجاج والتظاهر وبين الخيانة وده برضو جزء من ثقافة العسكر لأن في الكتائب والمعسكرات والحياة العسكرية عموما حق الاحتجاج مش موجود والعسكري أو الضابط اللي يعترض على أي حاجة بيتحاكم طب يا عم ماشي ده في المعسكرات بس احنا مدنيين اقنعهم بقى المهم الحملة على الأطباء فضلت مستمرة طول فترة الوباء وكل اللي كان عاوز يطبل أو يعرس أو يجامل للنظام كان بيشارك فيها وكان من ضمن اللي سخنوا جدا ضد الدكاترة رجل أعمال مشهور في مصر اسمه محمد فرج عامر بتاع شركة فرج الله مع إن لو في حد بيخون البلد بل والأمة كلها فهو فرج عامر واللي زيه لانه بيصدر بضاعه للاحتلال الصهيوني حتى في عز الحرب على غزه. هنا حد هيسال ويقول امال وزاره الصحه كانت فين من اللي بيحصل للاطباء اللي المفروض انها مسؤوله عنهم؟ اولا بس عشان تبقى عارف سياده الوزيره هي كمان اتهمت الاطباء اللي استقالوا بالخيانه، بس الاهم ان معالي الوزيره كانت مشغوله في زيارات وجولات بين كذا دوله، كانت بتودي لهم مساعدات طبيه من مصر لمواجهه الوباء. هو كلام غريب ومسخره بس ده اللي حصل، لان النظام وقتها عشان يواجه التقارير اللي بتتنشر عن وضع الكورونا في مصر، قال لك الحل اني اخبي التراب تحت السجاده واعمل نفسي تمام وزي الفل وتفتق بقى ذهن شويه اللواءات اللي بيحكموا مصر عن فكره عبقريه وهي انهم يبعتوا مساعدات لدول تانية منها الصين يا مؤمن الصين اللي اقتصادها اضعاف اقتصاد مصر وده في الوقت اللي المواطنين والاطباء في مصر كانوا بيموتوا بسبب نقص التجهيزات اللي المفروض يواجهوا بيها الكورونا في الوقت ده وزاره الصحه كانت بتتنطط بطيارات كامله متحمله بالتجهيزات دي لدول منها امريكا وايطاليا وده برضه جزء من ثقافة العسكر اللي من أساسياتها التظاهر بالقوة وإن كله تحت السيطرة مهما كان الواقع بيكذب ده والواقع في مصر كان زفت أصلا من قبل كورونا يعني مثلا مصر فيها تقريبا 220 ألف طبيب حوالي 120 ألف منهم شغالين بره أساسا يعني كل اللي موجود في البلد حوالي 100 ألف طبيب بالكتير يعني دول المفروض تدلعهم وتوفر لهم كل اللي يطلبوه مش تسيبهم يواجهوا الموت من غير تجهيزات ولما يستقيلوا تتهمهم بالخيانه بس برضه هرجع واقول لك ان ده كمان جزء من الثقافه العسكريه اللي بتحكم البلد وهو ان مالهمش عزيز هيستغنوا عن اي حد مهما كان مهم لان العسكري مقتنع دايما انه اعظم واحد في الدنيا وان الكل محتاج له لكن هو مش محتاج لحد ونتيجه الثقافه والسياسه دي كل تقديرات الدوله بخصوص خسائر الكورونا طلعت بلح يعني مثلا الحكومه وقتها كانت بتقول ان اقصى عدد محتمل للاصابه بالكورونا هيكون حوالي 40 الف اصابه لكن اللي حصل فعليا ان اللي اصيبوا بالوباء كانوا اكتر من نص مليون حاله وده على اقل تقدير واللي هو تقدير الحكومه لان نقابه الاطباء ومنظمه الصحه العالميه وغيرهم قالوا ان العدد اكبر من كده بكتير الحكومه كمان تلاعبت بارقام الوفيات لانها في مايو 2022 اعلنت ان كل اللي توفوا بالكورونا ما يزيدوش عن 24000 وكسور وطبعا لو عرضنا الرقم ده على عيل في ابتدائي هيقول لك كلمه قبيحه لانه مش متناسب نهائيا مع انهيار المنظومه الصحيه او حتى مع الفيديوهات اللي الناس العاديه كانت بتنشرها على السوشيال ميديا محافظة سوهاج بقت محافظة موبوءة من مصابي كورونا، الناس كلها دلوقتي أغلبها عندها كورونا، في ناس مش عارفة وفي ناس لسه بتكتشف وكلنا هنعدي بعض، احنا يوميا على الله في ناس بتموت من كورونا في محافظة سوهاج، حاليا كل اللي معاه مصاب كورونا بعد ما تعب في البيت ومش قادر يعمل له أي حاجة بيلف بيه في الشوارع، مش لاقي مستشفى تقبل.
متوسط وفيات يعني كان كان حاله او حالتين في اليوم دلوقتي بشوف بال 15 وبال 20 وال 25 حاله في اليوم الوضع مزداد سوءا بطريقه يعني غير طبيعيه ازدياد الحالات بشكل غير طبيعي انتشار الفيروس بين ال ال الاسر والشوارع وفي بعض القرى يمكن عليها نسبه ضغط من الحالات برضو بنسبه كبيره بس سبحان الله يعني كذب النظام العسكري في مصر بخصوص وفيات كورونا اتفضح لما بي بي سي عملت تقرير في اواخر 2022 قارنت فيه بين ارقام الوفيات اللي اعلنها النظام خلال الفتره من مايو لغايه يوليو 2020 بعدد الوفيات في نفس الثلاث شهور دول من السنه اللي قبلها 2019 يعني قبل ظهور الكورونا وكانت المفاجاه انها اكتر ب 60 الف حاله على الاقل وبشويه بحث وشغل التقرير اكد ان الوفيات دي لناس ماتوا بالكورونا بس الحكومه سجلت الوفاه باسباب تانية البنك الدولي هو كمان دخل على الخط وعمل تقرير قال فيه ان عدد وفيات الكورونا في مصر كان على الاقل 230 الف حاله وفاه وقال كمان ان مصر هي اكتر دوله افريقيه وعربيه وخامس دوله على مستوى العالم بتخبي العدد الحقيقي لاصابات ووفيات الكورونا بس طبعا دي كلها جهات غربيه متامره علينا وبتشوه سمعتنا عشان تقلل من انجازاتنا بس احنا ولا يهزنا وعشان كده السيسي كان دايما بيطلع ويأكد إن مصر عملت معجزة وقدرت تنجو من الوباء وتحافظ على نهضتها. الفكرة هنا إن النظام في مصر لو فعلا كان عاوز خير للبلد أو حتى لو بيفهم شوية وبما إن الكورونا دي وباء وكارثة كان ممكن جدا يدي صلاحيات للحكومة عشان تشتغل هي وتتولى إدارة الأزمة. لأن الحكومة فيها وزراء تكنوقراط، بل إن رئيس الوزراء نفسه مهندس وبتاع تخطيط، وفيها وزارة صحة عندها دكاترة كبار، وكان ممكن يدي صلاحيات للحكومة إنها تستعين بأي خبرات من جوه أو بره مصر. وكده كده اي انجاز هيحصل هيتحسب لنظام بس لا ازاي معقوله نبقى احنا عسكريين وبتوع كله واعظم عقليات في الدنيا ونسيب المدنيين دول يشتغلوا حتى لو كانوا مدنيين بتوعنا وتحت طوعنا النظام في مصر مهتم ومعني بالسيطره اكتر من تحقيق اي انجاز لان لو مفيش انجاز هو بيطلع يكذب ويخترع انجاز من الهوا زي انجاز تصدي مصر للكورونا النقطه دي هي كمان جزء من الثقافه العسكريه لانها ثقافه تستيف ورق حتى ولو بالكذب المهم بس ان كله يبقى تمام ونشوفكم على خير ان شاء الله